ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النبي وبركات السماء اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا وقلنا ان البركات ديت بتكون في كل حاجة في العمر وفي العلم وفي الصحة وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الرزق وفي كل حاجة فيا رب يرزقنا وإياكم يا رب البركة في العمر والبركة في كل حاجة في دنيتنا وآخرتنا يا رب العالمين تعالوا نكمل المرة اللي فاتت وقفنا عند البركة في العلم وانتهينا عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وتعالوا النهاردة نبدأ مع إمام نكمل جزء بسيط في بركة العلم ونكمل بعد كده في أنواع البركات الأخرى يا رب يرزقنا وإياكم بركة العلم الإمام ابن تيمين رحمه الله رحمة واسعة تلميذه الإمام ابن القيم بيحكي عنه إنه كان بيألف في اليوم الواحد اللي ناسخ ينسخه وينقله بعديه في أسبوع كامل تخيل حضرتك لو أنا بألف كتاب فعمال بألف وبستحضر الأحاديث والآيات والتفسير والفقه والكلام ده كله بياخد مني وقت صفحة ممكن تاخد لها مثلا قول ساعة الساعة ديت اللي أنا كتبت فيها الصفحة لو حضرتك بتنقل الصفحة بعدية هتنقلها في قد إيه؟ في ثلاث دقايق يبقى الأصل إن أنا باخد وقت في التأليف أكتر من اللي بينسخ بعد مني كان بيحصل العكس مع الإمام ابن تيمية كان يألف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينقله بعديه في أسبوع كامل فكانوا بيستغربوا إزاي ده فكان يقول والله ما كنت أرفع قلما ولا أضع إلا أسبح بحمد ربي فإذا وقفت أمامي مسألة خرجت إلى أرض خربة كان جنب بيته أرض كده مهجورة قال فكنت أعفر وجهي في التراب وأقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله علي فأعود وأكتب تلك المسألة وربنا قدر أني يطرح البركة في علم الإيمان حتى ينتفع به أجيال وأجيال مئات السنين الإمام ميت من مئات السنين ومع ذلك لحد يومنا هذا كل العلماء كل الدعاء كل طلبة العلم ما زالوا ينتفعون بكتب الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تعالى نشوف واحد اسمه يعقوب بن سفيان يعقوب بن سفيان قعد 30 سنة كاملة يكتب حديث النبي ويدرس ويعلم الناس كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروح ويطوف في البلدان عشان ينقل الأحاديث من الأئمة الكبار أئمة الحديث وفي يوم من الأيام كان سهران بيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة قدر ربنا أن يعمى بصره فظل يبكي طول الليل قعد يبكي طول الليل وبعدين نام وهو حزين لأنه مش هيقدر ينقل حديث النبي ولا يكتب حديث النبي بعد اليوم فجاءه النبي في المنام فقال ما لك يا يعقوب قال أبكي يا رسول الله لأني حرمت من كتابة حديثك قال أدن مني يا يعقوب فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي يده على عينه ثم قرأ ثم قال ففتحت عيني فإذا بي أبصر قال اكتب حديثي يا يعقوب قال فاستيقظت من نومي وأنا أبكي وقد أبصرت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة إن الإنسان لابد أنه يعلم أن بركة العلم أن أنت لما تتعلم العلم أن أنت تعمل بالعلم ده وأن أنت تعلم الأمة كلها العلم ده وإلا فلا بركة في علم الإنسان يتعلمه ويكتمه وما يعلموش للناس ولا يعمل بهذا العلم فبركة العلم إن أنا أول واحد أكون بنتفع بالعلم ده اتعلمت علم فأعمل به ثم لما أعمل به أدل الناس على هذا الخير الدال على الخير كفاعله بلغوا عني ولو آية الله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من دعاء النبي كما في الحديث اللي رواه مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يبقى شوف الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع العالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه العالم الحقيقي يا جماعة اللي أنت لما تقعد معاه تتعلم من أخلاقه تتعلم من سلوكياته تتعلم من أدابه تتعلم من ذوقه قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو بيقوله تتعلم من أفعاله تتعلم من أحواله قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو هيقوله لك هو ده العالم الحقيقي اللي هو بيعمل بعلمه فيستفيد ثم يفيد الناس أحيانا تتعلم من أخلاق العالم اكتر من ان انت تتعلم من علم العالم اللي انت بتتعلم منه بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان حال السلف يا جماعه قمة في العبادة قمة في التقوى قمة في الأخلاقيات قمة في السلوكيات قمة في آه، يعني في كل حاجة ليه؟ لأن اتعلم عشان يعمل اللي- عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة قد إيه في قد إيه؟ في 12 سنة استغربوا مع ان عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سورة البقرة في اسبوع هيحفظها ايه اللي خلاه يأخر سورة البقرة انه يحفظها في 12 سنة واحتفل احتفال كبير جدا وذبح ناقة ووزعها عشان احتفالا بانه حفظ سورة البقرة ايه اللي خلاه اتاخر كل دوت قال ما كنت انتقل من آية الى التي بعدها الا واعمل بالتي قبلها اول ما احفظ آية ما انتقلش للآية اللي بعدها الا لما اعمل بهذه الآية لو قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قبل ما ينتقل للآية اللي بعدها كان لابد أن يتقي الله قبل أن ينتقل إلى الآية التي تليها هكذا هكذا هو ده العلم الذي ينفع بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده كان أثرهم عظيم جدا وكان نفعهم عظيم وربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرهم في, في العالمين بسبب آه، آه، تقواهم وإيمانهم و- وعلمهم وحلمهم وأخلاقهم وكل حاجة اتعلموها وعملوا بها بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تشوف أثرهم واحد زي مصعب بن عمير يحل المدينة المنورة في خلال سنة تقريبا ما فيش بيت في المدينة المنورة إلا ودخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الدعوة الرحيمة الجميلة التي كان يتخلق بها مصعب بن عمير سعد بن معاذ في ليلة واحدة قبيلة كاملة أسلمت على أيديه أول ما هو أسلم على يد سعد بن معاذ راح للقبيلة بتاعته اللي هي قبيلة بني عبد الأشهل لهم يا بني عبد الأشهل ماذا تعلمون فيهم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدق رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا قد أسلموا لله سبحانه وتعالى نشوف واحد زي الطفيل بن عمرو الدوسي كان ربنا جعله سبب في إسلام قبيلة الدوس وكان من ضمنهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بركة من بركات طفيل بن عمرو الدوسي كان أسلم على يد الضفيل وهو اللي نقل بعد ذلك أحاديث النبي فكل ما فعله أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي واحد زي الإمام ابن تيمية في يوم من الأيام دخل السجن يا جماعة فلما دخل السجن وجد ان المساجين قاعدين بقى مشغولين باللعب والنكت والهزار والضحك بيقول لك يعني فيقولوا ماذا تصنعون؟ قالوا له بنقضي الوقت احنا قاعدين في السجن فزهقانين فبنقضي الوقت عشان يخلص قال لهم ولكنكم خلقتم من اجل ان تعبدوا الله الامام كان عنده صدق كان عنده اخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه فكان عنده حجة وكان عنده علم وإخلاص فبدأ يكلمهم بهدوء وبرحمة وبال- وب- وبرفق وبلين ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا إلا شان بدأ يكلمهم في خلال يومين كل من في السجن التزموا على يد الإمام وبدأوا يصلوا وراه كان بعد الفجر يعلمهم دروس الإيه التلاوة بعد الظهر مثلا الفقه بعد العصر مثلا التفسير بعد المغرب مثلا آه، بدأ يعلمهم لحد ما خرج من السجن ده أكبر علماء الأمة لدرجة كان أحيانا واحد منهم مثلا يجي وقت السجن بتاعه مثلا هو مسجون لمدة قد إيه مدة مثلا سنة السنة عدت خلاص فيجي الراجل آه، السجان أين فلان ابن فلان يقول له أنا يقول له إفراج يقول له مش خارج قاعد مع الإمام فكان يبقى ميعاد الافراج بتاعه جه ويرفض انه يخرج لانه قاعد يتعلم على يد الامام ابن تيميه خرج من السجن كل الناس اللي كانوا مسجونين دول طلعوا بعد كده علماء بثوا العلم في الامه بفضل هذا الامام العالم رحمه الله رحمه واسعه تعال نشوف بعد كده بركة من البركات الجميلة بركة الوقت يا جماعة يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح بيقول لك يتقارب الزمان أو في رواية لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن حتى تكون السنة خد بالك من اللفظ شوف شوف المسألة بتروح وصلت لدرجة إيه حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة والدقيقة كسعفة النار ك- عارف لما تولع عود كبريت كده وانطفي سبحانك يا رب وفعلا فعلا بركة الوقت راحت تلاقي اليوم جه أوله آخره جه اسمع كده لما واحد يقول لك ايه يقول لك سبحان الله كنت آه، آه، آه، رايح اقبض الفلوس اول الشهر وبعدين فجأة لقيت نفسي اخر الشهر الشهر عدى ازاي انا مش عارف زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم السنه تكون زي الشهر والشهر يكون زي الاسبوع عشان كده البركه كانت كبيرة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وقلت قوي في زماننا لكن مع ذلك لما الإنسان يخلص النية لله ربنا يكرمه في بركة الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد في وقت قصير جدا يعمل حاجات ما يعملهاش غيره في عشر أضعاف الوقت ده ليه؟ البركة في الوقت والبركة في العمر بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا الأربع حاجات أبو بكر عملها في يوم واحد أي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان لما يقرأ القرآن يا جماعة كان يقف عند رؤوس الآيات وكنت لو حبيت تعد الحروف ورا النبي تعدهم لأنه كان بيقرأ قراءة يعني يعني مسترسلة جدا وبسيطة جدا وبعدين كان يقف عند الآيات التي فيها ذكر الجنة ويسأل الله الجنة والآيات اللي فيها ذكر النار ويستعيذ بالله من النار والآيات التي فيها رحمة المولى عز وجل فيسأل الله عز وجل من فضله ورحمته مع كل ذلك قرأ النبي وصلى في ركعتين في ليلة واحدة قرأ فيها بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعتين فقط في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ في سورة البقرة والنساء وآل عمران طب ليه أنا قلت البقرة والنساء وآل عمران ليه ما قلتش البقرة وآل عمران والنساء وهو ده ترتيبهم النبي قرأهم كده قرأ البقرة ثم برك ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران ولعل هذا كان قبل نزول الترتيب الأخير للقرآن كما قال أهل العلم ومع ذلك قرأ كل ذلك في وقت يسير من الليل ده كان دليل على أن البركة كانت في وقت النبي كانت بركة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف الإنسان ممكن يستثمر الوقت في حاجات بسيطة جدا واحد بقول له مرة ممكن تختم القرآن كل قد إيه قال له والله أنا بختمه من يعني في رمضان بس واحد تاني بسأله قال أنا بختمه يعني في السنة ممكن مرتين ممكن مرة مش يعني بسأل واحد ثالث قال أنا بختم القرآن كل ثلاث أيام كل ثلاث أيام ازاي قال لي والله كل ثلاث ايام قلت له طب ازاي ده صعب جدا يعني بتقرا في اليوم 10 اجزاء قال لي اه والله بقرا في اليوم 10 اجزاء قلت له ما بتتعبش قال لي ابدا قلت له بتعمل ايه قال لي بروح قبل كل صلاه بثلث ساعه وامشي بعد كل صلاه بثلث ساعه قلت له بتعمل ايه قال لي بروح قبل كل صلاه بثلث ساعه في الثلث ساعه دي بقرا جزء وبعد الصلاه اقرا الاذكار وبعدين بعدها مباشره اقرا جزء كمان يبقى بقرا قبل كل فريضه جزء وبعد كل فريضه بجزء في الخمس فرائض 10 اجزاء قال لي وما بحسش باي تعب بالمره ومع ذلك بيختم القران كل ثلاث ايام وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه يا سيدي انا مش بقول لك تختم كل ثلاث ايام بقول لك اختم حتى كل شهر مرتين ربنا يبارك لك مع كل آية عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام حرف وميم حرف ورب الكعبة 8 اجزاء ونص تقدر تقراهم في 3 ساعات تاخد بيهم مليون حسنه وانا حاسبها حسبه كده يعني من سيربح المليون شوف قد ايه 3 ساعات ده وقت مسرحيه لو واحد بيتفرج على مسرحيه وانت قاعد عمال بتقرا في كتاب المولى عز وجل سبحانه وتعالى البركه في الوقت ربنا يرزقنا واياكم بركه الوقت بركه ثانيه نوع ثاني من انواع البركه البركه في الازواج وفي الاولاد اي نعم بركه في الزوجه وبركه في الولد الزوجه زمان كانت ممكن تعيش مع زوجها وكنا بنسمع كنا عارفين والكلام ده مش بقى من عهد النبي ده على عهد جدتي وجدتك كانوا يعيشوا على حصيره وفي اوضه بسيطه قوي او ممكن سرير بسيط جدا وممكن ابريق وزير وباجور وحاجات كده بسيطه جدا كانوا اسعد ناس حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان ضيق جدا مع امنا عائشه لدرجه ان لما كان يقوم يصلي قيام الليل لما يعوز يسجد هي نايمه فكان يغمزها في رجليها فتلم رجليها فيسجد وبعد ما يخلص السجدتين صلى الله عليه وسلم يمزها في رجليها عشان تمد رجليها لانه قايم هيقوم وهيصلي ويقرا صلى الله عليه وسلم ده كان صغير لكن البيت ده كان اسعد بيت في الدنيا وكان بينزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم السعاده على ايامهم ما كانتش لا بالفلوس ولا بال deep freezer ولا بالغساله full automatic ولا بالمكيف ولا بالساحل ولا بالشاليه على الساحل الشمالي ولا باي حاجه كان بإيمانهم وتقواهم وعبادتهم وقربهم من ربنا سبحانه وتعالى فعلا يا جماعة والله العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله حياة جميلة كان إبراهيم بن أدهم يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها في السيوف بالسيوف تخيلوا كان بيقول الكلمة دي أنت كان بيقول الكلمة دي هو ماسك رغيف عيش ناشف واقف في البحر لحد اما الميه وصل لحد ركبته وبيبل العيش دوت في الميه وبياكله وهو فرحان بيقول الحمد لله ان ربنا رزقني برغيف اكله فبيقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف أبو سليمان الدراني يقول إن أهل الليل في ليلهم يعني أهل قيام الليل ربنا يرزقنا وإياكم لذة قيام الليل إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لا تمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة بإيه يا جماعة بقيام الليل كان واحد صاحبي كان ليه قريبه مليونير فبيقول له يا أخي أنا بفلوسي بسافر وبروح وأتفسح وبروح كل بلاد العالم مش عارف الاقي السعاده قالوا السعاده اللي انت بتدور عليها وبتصرف عليها ملايين الدولارات ديت ربنا بيكرمنا بيها بركعتين قيام ليل نقومهم بالليل نصلي وندعي ونسجد بين ايدين ربنا ونبكي ونقول له يا رب بيملأ قلوبنا سعادة وفرحة بفضل الله تعالوا نكمل النبي وبركات السماء ولكن بعد الفاصل صلى الحج فبيقول له يا ابن عمر جئت بأمي من بلاد خراسان وأطوف بها حول الكعبة أمها ست عجزة كبيرة في السن ما تقدرش تمشي جاي بيها شايلها من بلاد خراسان على اكتافه يمشي شوية ويرتاح شوية وبعدين فوق ده كله بيقول له بطوف بيها حوالين الكعبة أتراني وفيتها حقها قال لا والله ولا بزفرة من زفراتها يعني ولا بآها بتقولها عند الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا كان في بر عظيم جدا وكان في حب عظيم جدا سيدنا محمد بن المنكدر بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي أمه عندها مرض الدم ما بيوصلش أطرافها عمال يدلك لها إيديها ورجليها طول الليل أخوه بيصلي قيام الليل بيقول والله ما أرضى ليلته بليلتي ليلتي أنا أعظم عند الله هو بيصلي النفع جاي له هو لوحده أما أنا فكنت بخدم أمي وبغمز أطراف أمي كان عندهم بر عجيب جدا ربنا يرزقنا إياكم لذة البر لأن البر ده هتجني فيه ثمرة عظيمة جدا عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده في أحاديث كثيرة جدا وياما اتكلمنا عن بر الوالدين عايز أقول لحضرتك حاجة لو عايز بيتك ومعاك زوجتك ومعاك أولادك لو عايز البيت ده يبقى مليان بركة خد بإيدهم لطاعة الله النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته صلوا قيام الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ربنا قال يا أيها الذين آمنوا محدش يسمع كلام ده غير المؤمنين قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يقم بركة عليك وعلى أهل بيتك وانت داخل البيت قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيت كله هيتملي بركة وانت داخل بيتك وبتفتح الباب قول بسم الله وانت بتتعشى قول بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأعواني لا مبيت لكم الليلة فإذا سمى الله على عشائي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فإن لم يذكر المولى عز وجل عند دخولي قال الشيطان لأعواني سنبيت الليلة فإن لم يذكر الله على عشائي قال سنبيت وسنأكل الليلة يبقى إذا اذكر ربنا خلي البيت مليان طاعة خلي القرآن خلي الذكر مليان في البيت صدقني هتلاقي كل حاجة بخير في البيت خلي حياتك تبدأها من بدري النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اللهم بارك لأمتي في بكورها كل لما يكون في البكور بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي بركة في بيتك هتلاقي بركة في أولادك هتلاقي بركة في صحتك بركة في شغلك صدقوني كان الصحابة وكان جيل الصحابة جيل التابعين كان يبدأ حياتهم بعد صلاة الفجر صلوا الفجر يقعدوا لحد الشروق يذكروا ربنا صلوا ركعتين الضحى يخرجوا يتوكلوا على الله كان غزوات النبي بعد الفجر كان التجارة كان بعد الفجر كان الشغل بعد الفجر كانت الفلاحة والزراعة بعد الفجر كان كل حاجة كانت بعد الفجر كان ربنا مبارك حياتهم كلها بعد الفجر أقول لكم حاجة بقى تجربة شخصية أنا في حياتي الشخصية عملت 250 كتاب ربنا أكرمني بيهم فضل من ربي وأما بنعمة ربك فحدث أجمل كتب وأفضل كتب كنت بعملها اللي كنت بشتغلها من بعد صلاة الفجر لحد صلاة الظهر أفضل وقت وكنت أشعر ببركة اللي النبي قال عنها اللهم بارك لأمتي في بكورها حاول كده تجرب الطلبة اللي بيذاكروا ابدأ ذاكر بعد الفجر اللي, اللي, اللي بيشتغل شغل حرفي كده روح اشتغل بعد الفجر قول لي مين بيفتح بعد الفجر أنا بقول لو في إمكانية تفتح وتشتغل بعد الفجر اشتغل بعد الفجر مفيش إمكانية خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا بقول اللي يقدر يشتغل بعد الفجر بقول اللي يقدر يذاكر بعد الفجر بقول اللي يقدر يعمل أي حاجة بعد الفجر تعال نشوف البركة في الطعام والشراب في الأكل والشرب كان زمان الصحابة في عز الجهاد في سبيل الله كان الوجبة والتعيين اليومي للجندي المجاهد في سبيل الله تمرة كان يمصها الصبح وياكلها بالليل وكان يقوم ويجاهد ما شاء الله وما يأثرش في حق هذا الجهاد أبدا ويقصر في حق الله سبحانه وتعالى شوف دلوقتي كل واحد يكون بياكل ست وجبات وما بينهم بيقعد يأزأز 24 ساعة ومع ذلك يقول لك الولاد ما بيشبعوش أقول لك بقى على حاجة جميلة قوي وصفتين من وصفات النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل وصفات النبي لو بتعاني من إن عندك آه، يعني قدرة مالية ضعيفة مش قادر توفر أكل لأولادك لما بياكلوا ما بيشبعوش هقول لك وصفتين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي قال لك حاجتين جمال قوي لو عايز تشبع أولادك ح- حاجات بسيطة جدا ولو عايز تشبع وتحس ببركة في أكلك وشربك أنت وأولادك اعمل حاجتين رقم واحد والحديث الأولين رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة صدقوني النبي لا يجرب وكلام النبي لا يجرب مرة واحد بيقول لي الولاد ما بيشبعوش وال- والفلوس على قدي ومش عارف اعمل ايه كل ولد بيقول ل- لوالدته اعملي لي طبق حطي لي رز ولحمه وكده وسيبي لي اكل لوحدي والبنت بتقول لا بعد اذنك حضري لي اكل اكله في اوضتي فما بيشبعوش قلت له اقعدوا كلوا مع بعض قال لي ما بيردوش قلت له قول لهم لازم ناكل مع بعض لما حطوا الاكل مع بعض وكلوا شبعوا وفاضل اكل النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة لو كل واحد ياكل لوحده مش هيشبع والأكل هيفيض ويترمي إنما لما ياكلوا مع بعض هيشبعوا وصفة تانية جميلة أوي للنبي صلى الله عليه وسلم وانتوا قاعدين بتاكلوا لو بتاكلوا من صينية مع بعض كده كلوا من أطراف الصينية ما تاكلوش من نصها ولو كل واحد بياكل من طبق كل من أطراف الطبق ما تاكلش من نصه قول لي الله يعني اكل أطراف واسيب النص لا ما اقصدش كده كل من الأطراف ولما يخلص الطرف كل من النص لكن كل أول من الطرف طب ليه ايه الحكمة اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح يقول كلوا في القصعة من جوانبها من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها الله أكبر النبي بيقول صلى الله عليه وسلم وانت بتاكل كل من الجوانب ليه البركة بتنزل من السماء في نص ايه في نص الطعام فلما تاكل من النص هتخلص البركة يا خبر ابيض الكلام ده حقيقي والله العظيم حقيقي كل من النص هتلاقي الاكل مش هيخلص بسهوله وتحس ان البركه بتنزل في وسط الطعام ولو كلت من النص هتلاقي الاكل كله خلص كل من الجوانب خلص الجوانب خد من النص قرب للجوانب وكل مفيش مشكله الا اذا كان القصعه فيها انواع من الاطعمه مش موجوده غير في اماكن مختلفه يعني قصعه فيها مثلا آه، كباب وكفته ولحمه مش عارف ايه وفراخ مش عارف ايه وكذا من كل فكل كل من كل الانواع مفيش مشكله انما لو كان نوع واحد كل من الاطراف ثم كل من الوسط دي وصفه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في حاجات كتيرة جدا فيها بركة مية زمزم كلها بركة ماء السماء كله بركة تعال نشوف صور من بركة النبي في الطعام والشراب حضراتكم عارفين ان في, آه، آه، آه، في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جم قالوا له يا رسول الله المية قليلة جدا مش لاقيين مية لا نشرب ولا نتوضى قال لهم ائتوني بصحن فيه ماء جابوا له طبق كده فيه مية فوضع النبي يده على الماء خد بالك طبق فقط أو إناء كده صغير فيه مية فحط إيده عليه وسمى وبارك قال بسم الله اللهم بارك يقول جابر بن عبد الله فخرج الماء خد بالك يفور من بين أصابع النبي آه، صوابع النبي بقى ما بينها نوافير مية فبدأ الصحابة يجيبوا الأواني بتاعتهم ويملوها ويروحوا اللي عايز يغتسل يغتسل اللي عايز يتوضأ اللي عايز يشرب اللي عايز آه، يطبخ اللي عايز يعمل أي حاجة يقول جابر وما زال الماء ينبع من بين أصابع النبي الحديث ده فين يا شيخ محمود ده احسن احنا مش واثقين في الكلام ده حديث في البخاري ومسلم عشان تطمن في أعلى درجات الصحة كان الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بقى في كتاب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ أكثر من 100 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف تاني جميل جدا جابر بن عبد الله في غزوة الخندق كان الصحابة جعانين قوي بقالهم ثلاث أيام ما كلوش والنبي ما كلش بقاله ثلاث أيام ورابط على بطنه حجر من الجوع ووشه كان باين عليه أثر الجوع صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله ما تحملش المنظر راح قال لزوجته عندك أكل قالت له يا دوب عندي أكل أكل الأطفال ب- ولادنا الصغيرين قال لها نيميهم وحضري الأكل عشان النبي جعان وما أقدرش أستحمل المنظر ده وراح قال للنبي يا رسول الله يعني أعددنا لك طعاما ولو حبيت تجيب معك أبو بكر وعمر بس لأن الأكل مش هيكفي غير ثلاثة فالنبي راح منادي على أهل الخندق وكانوا ألف واحد قال لهم يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى الطعام جابر بن عبد الله طبعا اتحط في موقف صعب جدا فلما راح البيت فزوجته قالت له إيه اللي أنت عملته ده أنا قلت لك هات النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر إنما جايب لي الخند- أهل الخندق قال لها قلت للنبي كده وهو راح منادي عليهم قالت له هو يدري ما عندنا قال لها عارف قلت له على اللي عندنا قالت له خلاص اطمن النبي عارف بقى هيعمل ايه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تعملوش اي حاجه لحد ما اجي حط ايده على الطعام وسمى وبارك وزوجة جابر صنعت الطعام وقدمته للناس والنبي قال لجابر خليهم يخشوا عشرة عشرة عشرة يخشوا ياكلوا ويخرجوا ويخش عشرة غيرهم الألف واحد ورب الكعبة والحديث البخاري الألف واحد كلوا وما زال الأكل كما هو والنبي أمرهم بإيه؟ باللي قلت لكم عليه من شوية كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل من السماء في وسط القصعة كانوا كلهم والقصعة كما كانت ولا أي حاجة في نقصت منها آه والله العظيم ثم أكل النبي ثم أكل جابر بن عبد الله وزوجته وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الطعام كما هو فقال النبي لجابر كل يا جابر وأطعم أهلك وأطعم جيرانك ادي هدية كده لجيرانك عشان ياكلوا هم كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس الصحابة كانوا بيتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة التبرك بآثار النبي ده كان خاص بالنبي يعني ما ينفعش ان انا اتبرك بآثار اي حد تاني ما ينفعش اتبرك بآثار رجل صالح او واحد من الاولياء او واحد عالم لا يجوز لا يجوز ابدا التبرك بآثار اي حد في الدنيا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركوا باثار النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيتوضى يوم آه، ال- الحديبيه وكل الميه اللي نازله ما فيش ولا نقطه نزلت على الارض نزلت على ايديهم فكانوا يدلكوا بها اجسادهم بيتبركوا باثار النبي النبي لما حلق صلى الله عليه وسلم و- و- وقسم ال- ال- الشعر ادى النص ل- ل- ل- ل- آه، لابا طل- ابي طلحه رضي الله عنه وارضاه النص ده قال له ليك انت لوحدك والنص الثاني قال له خده ووزعه على الصحابه كل واحد من الصحابه خد له شعريتين ثلاثه واللي خد خمسه واللي خد عشره لما كان بعضهم كان يجي عند الموت يقول لهم ضعوا الشعر معي في كفني لأتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بأثار النبي فقط صلى الله عليه وسلم أم سليم دخلت على النبي مرة وكان نايم والعرق بيسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم فراحت واخدة عرق النبي وحطته على عطر كان من أجود أنواع العطر عندها ففاء النبي قال لها ماذا تصنعين يا أم سليم قالت له يا رسول الله هذا عرقك نطيب به عطرنا فعرقك من أطيب الطيب قال أحسنت يا أم سليم الله كل حاجة في النبي كانت بركة أي نعم حتى عرق النبي كان كله بركة صلى الله عليه وسلم آثار النبي كانت كلها بركة صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اوعوا تنسوا ده أعظم بركة القرآن بركة النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بركة القرآن بركة القرآن في تلاوة في تلاوة القرآن وفي العمل بالقرآن وفي إن إحنا نستشفي بالقرآن الإمام ابن القيم لما تكلم عن هجر القرآن تكلم عن خمس أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم للقرآن خمس أنواع من الهجر عشان كده القرآن لابد إن أنت تقرأه وتعمل وتتدبر وتعمل وتستشفي بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن شفاء أي نعم شفاء شفاء للبدن وشفاء للقلب خد بالك لما أبي سعيد الخدري والحديث رواه البخاري لما كان في أحد أحياء العرب وطلبوا منهم يضيفوهم فرفضوا وبعدين قالوا له ده سيد الحي هذا آه، مريض ولدغه ثعبان واخد بالك وعايزين حد يرقي فراح ورقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب قال فكأنما نشط من العقال أم يجري ما شاء الله وصحته رجعت له خد بالك فلما رجعوا قال للنبي عليه السلام قال له عملت كذا كذا وما رقيت إلا بفاتحة الكتاب قال له وما يدريك أنها رقية الفاتحة ليها 17 اسم من ضمن أسماء الفاتحة الشافية يعني الإمام ابن القيم لما بيتكلم في كتاب آه، آه، ال- ال- كتاب ال- آه، زاد المعاد وفي كلا- كتاب الطب النبوي الإمام الإمام ابن القيم بيتكلم عن إن ال- ال- ال- الفاتحة تستطيع إن أنت تقرأ الفاتحة على جسدك على ما يتألم من جسدك بيقين في الله فيذهب المرض ويذهب الوجع بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الفاتحة من أسماها الشافية الله أكبر فشوف والنبي عليه السلام يوضح أن القرآن كله بركة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يبقى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني الصحراء الذكر بركة آه، آه، المولى عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بركة في حاجات كتيرة جدا بركة في الأماكن بركة في مسجد النبي عليه السلام الصلاة فيه بألف صلاة بركة في المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بركة في المدينة المنورة من مات بها يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بركة في مكة يضاعف فيها الأجر بركة في بلاد الشام بركة في بلاد كثيرة جدا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بركة في الأزمنة سنذكر البركة في الأزمنة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات كثيرة جدا يمكن آه، يعني طف طوفنا في بساتين البركة الحقيقة والله لو الوقت يسمح فيه كلام كتير جدا هنقوله في البركة لكن يعني حسبنا ما ذكرناه تعالوا نتكلم عن بركة الزمان بركة الأزمنة في أوقات معينة بيبقى فيها بركة على سبيل المثال آه، التلت الأخير في آه، الليل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث اللي رواه مسلم أنه ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاثة خد بالك حتى يطلع الصبح الثلث الأخير يعني حوالي ثلاث ساعات على الأقل الله عز وجل ينادي على عباده من يقوم ويتعرض لنفحات المولى عز وجل محتاج إيه؟ محتاج ربنا يشفيك قوم في الوقت ده واطلب محتاج ربنا يوسع عليك قوم واطلب محتاج ربنا يشفي مرضاك قوم واطلب محتاج ربنا ينجح ولادك يجوز بناتك يسترك في الدنيا وفي الآخرة يحسن ختامك محتاج الجنة محتاج أن ربنا ينجيك من النار محتاج أن ربنا يطلعك من فتن الدنيا قوم واطلب من ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده محتاج إيه تاني في أوقات تانية فيها بركة زي إيه زي يوم الجمعة يوم الجمعة في ساعة يا جماعة ساعة عجيبة قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث رواه البخاري ومسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه حقيقة في حديث تاني وضح النبي الساعة ديت إن هي إمتى الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل المغرب مباشرة يعني مثلا لو المغرب بيدن الساعة خمسة يبقى من أربعة لخمسة هي دي الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة اطلب من ربنا اللي انت عايزه في أمور الدنيا في أمور الآخرة ربنا هيستجيب لك قوم وادع واطلب اطلب زي ما انت عايز اطلب من المولى عز وجل انت تطلب من الكريم سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم إبرة حطها في محيط طلعت إيه ولا حاجة وإلا فخزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا ولا تنقص أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى من ضمن الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وما قالش ليلة القدر بألف شهر لأن يعني قال خير من ألف شهر خد بالك طب ليه ألف شهر ليه ما قالش خير من مليون شهر قال لك لأن المولى عز وجل حينما أنزل القرآن أنزله بلغة العرب اللي بيفهموها في الوقت دوت في الوقت دوت العرب في عهد النبي عليه السلام لا كانوا يعرفون أي رقم حسابي أزيد من ألف ولذلك كان اللي يبقى معاه مثلا مليون دينار كان يقول لك عندي ألف ألف لو معاه 2 مليون يقول لك عندي ألفي ألف ليه ما كانوش يعرفوا أي رقم أكتر من الألف ده كان آخر حاجة عندهم ما كانوش يعرفوا طبعا الارانب والديناصورات والحياة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي انما كان اخر رقم عندهم كان هو الالف عشان كده خاطبهم باللغه اللي عارفينها الالف فالمولى عز وجل يقول ليله القدر خير من الف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر كما عند البخاري من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم كل الذنوب كل الصغائر اللي انت ارتكبتها طوال حياتك تتغفر في ليلة القدر بفضل الله أما الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة يا سلام شفت قد إيه فضل ربنا شفت البركة بتاعت ليلة القدر كل الذنوب اتمسحت الصحيفة بتاعت حضرتك بيضة بليلة واحدة طيب من ضمن الأيام اللي فيها بركة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء خد فلوسه كلها وطلع بنفسه وراح يجاهد هو اتقتل وفلوسه اتصرفت في الجهاد دوت هو الوحيد اللي أعماله زي أعمال أو أفضل من اللي من اللي إيه من اللي عمل أعمال صالحة في الأيام الأولى من أيام العشر من ذي الحجة من الأيام اللي فيها بركة يوم عاشوراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن يوم عاشوراء قال إني أحتسب أن يكفر السنة الماضية وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة والحديث رواه مسلم قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة الله يكفر ذنب سنتين بصيام يوم شفت بركة أكتر من كده يوم واحد تصومه يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي لسه ما جاتش تخيل حضرتك يعني مغفرة مستقبلية للحاجات اللي ممكن تقع فيها وده مش تشجيع على الذنوب وإنما تشجيع على الطاعة اللي يتغفر بيها الذنوب شهر رمضان من أعظم الأيام اللي فيها بركة عشان كده دايما بقول اليوم ما ينفعش من غير قيام ليل والأسبوع ما ينفعش من يوم جو من غير جمعة والسنة ما تنفعش من غير رمضان صح كده؟ فعلا صح كده رمضان ده ميزان السنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أختم الحلقة أو أختم الحلقتين بتوع آه، آه، النبي وبركات السماء بعودة البركة في آخر الزمان إمتى تعود البركة؟ البركة بقى تعود بمجملها يعني ممكن إنسان يكون عايش في زمن ما فيهوش بركة وهو ربنا يرزقه البركة لوحده اه ممكن ممكن آحاد البشر ربنا يرزقهم البشر آه، البركة إن ممكن إنسان بإيمان وتقواه يسأل ربنا فيبارك له في علمه وفي رزقه وفي صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي علمه وفي حياته وفي دنيته وفي آخرته آه ممكن كده حتى في زمن ما يكونش فيه بركة كان ربنا يرزقه بإيمان وتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيه، لفتحنا عليهم بركات من السماء جميل قوي طيب إنما البركة بقى هتعود للبشر كلها بركة مجملة بركة عامة إمتى عند نزول عيسى عليه السلام من السماء الله ده علامة من علامات الساعة الكبرى هو في علامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى أي نعم علامات ساعة صغرى قد إيه علامات الساعة الصغرى 94 علامة وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات 10 علامات ثابتة طبعا علامات الصغرى فيها اختلاف بين العلماء بعضهم قال لك تا- 70 50 تس... أنا عن نفسي جمعتها في كتابي بالأحاديث الصحيحة الثابتة 94 علامة العلامات الكبرى ما فيش اختلاف فيها لها حديث واحد عند مسلم هي 10 علامات حدش يقدر لا يزود ولا ينقص فيها لأن ورد فيها نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى ورد فيها حديث ورد فيها حديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع ويرفع الجزية ويفيض المال يرفض الجزية خلاص مفيش جزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه يا الله يبقى المال كتير جدا تيجي تدي لواحد فلوس يقول لك هعمل بيها ايه ده سيدنا عيسى نزوله ده علامة من علامات الساعة الكبرى يعني الأيام قربت خلاص أنا هعمل ايه بالفلوس ولا حاجة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها السجدة الواحدة في اللحظة دي أفضل من كنوز الدنيا كلها في رواية بقى عند أحمد يوضح لك بقى إزاي البركات هتحصل في زمن نزول سيدنا عيسى الأول سيدنا عيسى هيقعد قد إيه؟ سبع سنين هينزل عمره قد إيه؟ 33 سنة إن هو لما رفع إلى السماء كان عمره 33 سنة ويظل السن بتاعه ثابت لحد ما ينزل مرة تانية يبتدي العمر يمشي في الترمومتر العادي جدا فيعيش سبع سنين يروح يحج عليه السلام هيروح يحج للكعبة سيدنا عيسى يحج وهينزل مش كنبي انما هينزل كحاكم من حكام المسلمين ولذلك هينزل عشان يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه واله وسلم حبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم فينزل ويحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر الاسلام والناس كلها ستدين بدين الله سبحانه وتعالى والكل هيبقى مسلم والكل هيبقى مؤمن والكل هيكون تقي في الوقت دوت في اللحظه ديت تنزل البركات يأمر الله السماء أن تنزل بركتها الحديث رواه أحمد بسند صحيح ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه يعني كده مسجد كامل كده مجموعة كبيرة من الناس يجتمعوا على عنقود عنب ده مش عنقود من الجنة ده في الدنيا بس طرحت فيه البركة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما يقدروش يكملوا عنقود العنب مع ان النهارده لو حطيت قدام واحد 2 كيلو عنب هيخلصهم انما عنقود لما تحل فيه البركه آه، ألف واحد ما يكملهوش ويجتمع الفئام من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها يعملوها مظلة خلو من كبر الرمانة وبعدين وينزع الله السم أنا بجمع لك الثلاث روايات وينزع الله السم من كل ذات سم خلاص الدنيا كلها سلام وقام وحب وخلاص مفيش اي مشاكل مفيش اي تشاحن مفيش اي خصام مفيش اي معارك مفيش قتل مفيش اي حاجه مفيش اتنين متخاصمين مع بعض تخيل حضرتك حتى في تصالح ما بين الإنسان والوحوش اللي موجودة الأسود اللي بتقتل وبتموت وبترعب هتلعب مع الناس ال- ال- الحيات اللي الناس تشوفها تترعب الأطفال هيلعبوا بالحيات تخيل حضرتك والله العظيم الحديث صحيح رواه أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرسها يا خبر أبيض إيه البركة دي كلها الحيوانات اللي ب- كلهم ما بينهم عداوات لا تتصورها هيعيشوا في وئام مع بعض هيعيشوا في سلام هيبقى السلام العالمي الذي لن يتحقق إلا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام الدنيا كلها تبقى على الإيمان هيعيشوا أجمل سبع سنين شافتها البشرية كلها حتى إن النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم إن البركة هتعم لدرجة لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت عارف الصفا اللي هو ايه عارف ال- ال- الحجر الاملس اللي هو عامل زي الزلطه لو حطيت عليها حبايه تنبت تنبت ازاي على حجر املس اي نعم بالبركه بالبركه بتاعت ربنا لما تنزل من السماء والبركه بتاعت ربنا لما تطلع من الارض الدنيا كلها تبقى مليانه بركه الناس تعيش في وئام الناس تعيش في سلام الناس يعيشون اللقحه او اللقحه من الغنم يا واحد راح حلب شاه حلبة الشاه ديت تكفي حي كامل تخيل حضرتك حاجة زي كده حلبة الشاه اللي النهاردة ما تشبعش طفل هتكفي حي كامل تخيل حضرتك حلبة البقرة تكفي منطقة كاملة أو مدينة كاملة تخيل حضرتك رمانة واحدة يجتمع عليها أهل منطقة ما يقدروش يكملوها عنقود عنب ما يقدروش يكملوه البركة البركة الت- التصالح ال- الحب الوئام الخير ما فيش أي حاجة لدرجة الوحوش عايشة وسط البني آدمين بتلعب معاهم بتاكل معاهم بتهزر معاهم ما فيش أي مشاكل مفيش حد بيقتل حد مفيش حد بيتخانق مع حد مفيش حد بيعمل مشاكل مع حد مفيش حد بيعمل محضر لحد مفيش حد بيعمل مكيدة لحد محدش بيدبر آه، مؤامرة لحد الكل فيه وئام فيه سلام فيه حب حياتهم كلها طاعة حياتهم كلها بركة هي دي البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم هو ده المثال العملي لو عايز تفكر ان الدنيا دي كلها لو عاشت العيشة اللي ممكن نعيشها في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان هتشوف البركة اللي مش هتشوفها في حياتك كلها اللي ما تحلمش إنها ممكن تعيشها في أي مكان ولا في أي زمان إلا في اللحظة ديت لحظة ما الأمة ترجع لربنا لحظة ما الأمة تقرب من ربنا قلت قبل كده ان اي بلد في الدنيا تتحل مشاكلها كلها وما كنتش والله بمزح ساعتها قلت تتحل مشاكلها كلها في شبر وكلمتين ايه الشبر وكلمتين الشبر اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا سبحان الملك مين اللي محتاج لمين انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك حاشا لله ان ربنا يحتاج لعباده لكن العبد هو اللي محتاج لربنا ومع ذلك لان ربنا هو الشكور الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم ده من اسم من اسماء ربنا الودود سبحانه وتعالى يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فعشان كده بقول لحضرتك شبر وكلمتين الشبر من تقرب مني شبرا نقرب من ربنا شبر سبحانه وتعالى سيفيض علينا من رحماتي ومن مغفرتي ومن إحساني ومن جودي ومن بري ومن كرمه ومن حفظي كل الخير اللي ممكن تتخيله واللي ممكن ما تتخيلوش هيحصل والكلمتين اللي قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة وضح فيها العمل وكلمة وضح فيها الثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا على قد الرحمة اللي ربنا هيجعلها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى اقعد كده راجع نفسك شوف انت بترحم الناس اللي حواليك ازاي شوف بترحم الدواب اللي حواليك ازاي شوف بترحم اهلك وقرايبك ازاي شوف بترحم امك وابوك زوجتك واولادك اخواتك وجيرانك اصحابك واهل بلدك اهل منطقتك واهل ديانتك والناس حتى اللي مش على ديانتك ارحم الكل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امراه دخلت النار في قطه حبستها تخيل الإنسان يتحاسب على قطة حبسها آه أمال لما يظلم إنسان حتى لو ما كانش على دينه مطلوب منك أنك تكون رحيم بكل الناس ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة مش للمسلمين بس لا للعالمين آه رحمة للعالمين أول آية في كتاب الله الحمد لله رب مش رب المسلمين بس رب العالمين آخر سورة في كتاب الله كل أعوذ برب الناس مش المسلمين بس النبي قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ربنا قال وقولوا للناس حسنا شفت قد ايه ديننا جميل ديننا عالمي ديننا بيقول لك ما ترحمش أهل دينك وبس ارحم أهل دينك وأهل الديانات التانية ارحم الدنيا كلها ارحم حتى الدواب اللي عايشة في الأرض ارحم الكون ده كله ارحم حتى الشجرة ما تقطعهاش وتأذيها ارحم كل شيء في الدنيا عشان ربنا يرحمك ارحم كل حاجة عشان تفوز برحمة ربنا وعلى قد الرحمة اللي في قلبك على قد ما ربنا يرحمك وعايز تفوز ببركة ربنا سبحانه وتعالى عيش على طاعة ربنا وعيش على تقوى لله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء سبحانك يا رب السماء والأرض الدنيا كلها تلاقي فيها بركات اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفيض علينا من بركاتك يا رب العالمين اللهم انشر علينا بركاتك اللهم املأ حياتنا بالبركة اللهم املأ حياتنا بالبركة اجعل حياتنا كلها بركة يا رب ارزقنا البركة في دنيانا وأخرانا ارزقنا البركة في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين احفظ مصرنا من كل سوء اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين واحفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم يا رب العالمين لا ت... اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين ووسع أرزاق المسلمين وسد ديون المسلمين يا رب العالمين وأتمم لنا اللذة يا رب العالمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة باه ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان